روح القدس الإله الواحد أمين احنا في آخر إصحاح 12 من إنجيل يوحنا إصحاح 12 ابتدى بسبت العازر أو بقصة الوليمة اللي كانت معمولة في بيت العازر ومريم اللي خدت طيب ودهنت بيه رجلين المسيح وبعد كده قصة حد الشعنين حد الزعف وبعد كده دار حوار طويل بين المسيح له المجد واليهود من خلال التلاميذ لما جم جماعة من اليونانيين عاوزين يشوفوا ربنا وبدأ يكلمهم عن ساعة صليبه ووسط كلامه كلم الآب والسماء ردت عليه وبعدين كلمهم عن النور الحقيقي ويوحنا ذكر لنا نبوة أشعية عن عند اليهود ورفضهم المسيح للآخر وانتهينا في آخر الإصحاح هقرا لكم الجزء الأخير بس من أول عدد 44 فنادى يسوع وقال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني والذي يراني يرى الذي أرسلني أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير لو تفتكروا احنا وقفنا عند الحتة دي أظن وقلنا ان السيد المسيح مش غرضه يدين البشر يعني كونه جه على الأرض وقال كلام وعمل معجزات وفي الآخر قدم نفسه ذبيحة واتصلب وقام كل اللي عمله المسيح ما كانش غرضه انه يحكم على ناس بالهلاك ويحكم على الناس بالأبدية هو عاوز الكل يبصر لكن فهنا ده المعنى اللي يقصده أنا لا أدينه لأني لم آتي لأدين العالم لكن هو في موضع آخر في يوحنا خمسة قال إن الآب أعطى الابن كل الدينونة وإن الحكم والدينونة كلها في يد الابن اللي هو المسيح نفسه هنا ما فيش تناقض هنا المسيح هو الديان الحقيقي في آخر الأيام لكن وهو بيتكلم هنا في الموقف ده بيقول أنا مش عاوز أدين حد لكن الكلام اللي بقوله والناس مش بتقبله هو اللي هيدينهم وكأنه يعني عاوز يقول لنا ان كل واحد فينا هو اللي هيدين نفسه او هيحكم على نفسه يعني ربنا مش هي هيحكم على الناس بالهلاك او بالابدية بقدر ما يحكم كل واحد فينا على نفسه ان كان قبل كلام ربنا وعاش في النور هيدخل السماء ان رفض كلام ربنا الكلام اللي رفضه هيحكم عليه في اليوم الأخير ويبقى ربنا يعني لا يحب الدينونة أو لا يحب أن يدين أحد وإن كان هو الديان الحقيقي الكلام الذي تكلمت به هو يدين في اليوم الأخير لأني لم أتكلم من نفسي لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم احنا برضو قلنا ان السيد المسيح في مواقف يتكلم ان هو يعرف كل شيء وكل ما يقوله يقول من ذاته وهو الاول والاخر وهو الخالق والديان في نفس الوقت ودي كلام واضح جدا عن كونه اله وفي مواقف اخرى عشان ما نفصلوش عن عن الاب السماوي يرجع ينسب كل الصفات دي لله الاب فهنا بيقول الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم يقصد أن الكلام اللي بيقوله هو نفس الكلام اللي الآب بيقوله أو الكلام اللي بيقوله الابن موافق جدا لإرادة الآب عشان يوضح لهم يعني إيه آب وابن الاتنين جوهر واحد طبيعة واحدة لكن في تميز في الأقانيم فالابن مولود من الآب قبل كل الدهور أتى إلى العالم يقدم لنا الحياة الأبدية من خلال الإيمان به وكل اللي بيعمله ده موافق ومتمم لمشيئة الآب الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وماذا أتكلم وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية لما يجي لنا المسيح له المجد على الأرض ويقول لنا السماء ادخلها ازاي الحقيقة احنا بقينا في موقف هايل ان احنا عرفنا بوضوح صاحب الأبدية بيقول لنا سكة الأبدية ازاي ويقول لنا ان الوصية مثلا حبوا بعضكم بعضا امنوا بالمسيح عيشوا حياة مقدسة اتعمدوا اتناولوا كل الحاجات الوصايا اللي احنا سمعناها هذه الوصايا أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية الموضوع ده الحقيقة مع بساطته في منتهى الأهمية زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت لو واحد بيقول لك السكة دي هي اللي توصل في للمكان اللي انت عاوزه حاسب لحسن تدخل يمين او تدخل شمال فتطلع بره السكة ده انت تشكره لانه بيقول لك الطريق المظبوط وصية ربنا نقدر نسميها معالم الطريق للأبدية عشان كده من يتغافل عن وصية ربنا معرض جدا انه يضل الطريق واحد مثلا مش مهتم بوصية لا تدينوا لكي لا تدانوا وجايب سيرة الناس وعمال يدين في الناس الوصية دي حياة أبدية خليك حريص عليها لأنك لو وقعت في الإدانة وعشت الدين الناس أنت ضيعت السكة منك انت ضيعت الابدية واحد يقول زي ما عملوا فيا هعمل فيهم ولازم انتقم لنفسي ولازم اكره ولازم احقد طب ما الوصية بتقول غير كده بتقول حبوا اعداءكم باركوا لعينيكم صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم كي تكونوا اولاد ابيكم الوصية دي حياة ابدية يعني لو مشيت فيها انت ماشي في سكة الابدية لو حدت عنها انت ضليت الطريق وضيعت الابدية من ايدك فالسيد المسيح بيعلن لنا ببساطة أنا أعلم أن وصيته وصية الآب اللي هي طبعا وصية المسيح لأن المسيح سبق ووصانا وقال اللي أنا بقوله ده هو اللي الآب عاوز يقوله أنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم لئلا يظن أحد أن المسيح مخالف للآب في الطبيعة أو في المشيئة لا المسيح له المجد هو الإله الحق من الإله الحق طبيعة واحدة وجوهر واحد في كل شيء أنا أعلم أن وصيته حياة أبدية من إصحاح 13 لإصحاح 17 دول خمس إصحاحات 13 و14 و15 و16 و17 الإصحاحات دي كلها يعني خمس إصحاحات كاملين حوار بين المسيح والتلاميذ ينتهي بصلاة المسيح له المجد للآب كل ده حصل في يوم واحد يوم خميس العهد وهنا إنجيل يوحنا الإنجيل الوحيد اللي انشغل بذكر أحداث هذا اليوم أو الحوارات اللي دارت في العلية بين المسيح وتلاميذه بدقة شديدة عشان أهميته ليلة صليب السيد المسيح المسيح قال أسرار كتيرة واتكلم كلام مهم جدا عما ستكون عليه البشرية بعد الصليب والقيامة الكلام ده موجود في إصحاحات 13 و14 و15 و16 و17 في إنجيل يوحنا احنا في الطقس القبطي نقرا الإصحاحات دي امتى ليلة الجمعة العظيمة يعني بنقراها في موقعها في مناسبتها فعلا ونسمي الإصحاحات دي إصحاحات الباراكليت كلمة باراكليت يعني الروح المعزي أو الروح القدس ليه بنسميها إصحاحات الباراكليت لأن ده أهم جزء المسيح اتكلم فيه عن الروح القدس يعني الكلام عن الروح القدس قبل كده كان كلام قليل قوي فما كانش حد فاهم ايه الروح القدس ده وهيعمل ايه بالظبط ويعني ايه واحد من الثالوث الاقدس وايه روح الله اللي هيسكن فينا والموضوع ده كان يعني محدش اهتم بيه الليله دي السيد المسيح قال لهم انا مش هسيبكم يتامى انا ماشي صحيح بس بعت لكم المعزي مكان ويا فرحتكم لو انا مشيت وجالكم المعزي وهو اللي هيفكركم بكل حاجة وهيقول لكم كل الكلام المهم وهيعرفكم كل اللي تعملوه كل الكلام ده قاله المسيح ليلة صليبه يوم خميس العهد فإصحاح 13 هيبدأ يشرح إيه اللي حصل يوم خميس العهد اللي هو غسل أرجل التلاميذ وبعدين تأسيس سر التناول وبعدين الحوارات اللي دارت بعد كده أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى ده هنا يوحنا حاطط مقدمة بس لكل اللي هيحصل أولا راجع معاكم طقس عيد الفصح تاني عشان نعرف ترتيب الأحداث لغاية الوقت ده ما كانش خروف الفصح اتذبح احنا قلنا حسب الطقس اليهودي اللي لسه ساري لغاية النهاردة واللي عاش فيه المسيح يوم حد الزعف كان يوم دخول كل أسرة بخروف من باب أورشليم ويربطوه في البيت ويحطوه أربع أيام يعلفوه عشان يذبحوه يوم الفصح ده طقس كانت تعمله كل أسرة يهودية فيوم حد الزعف دخل المسيح كخروف أو كحمل كل أسرة البشرية بتشده عشان تحبسه الأسبوع ده أو الكام يوم دول في أورشليم أسبوع الألام عشان يذبحوه في الآخر وبعد كده بيذبحوه بطريقة معينة بعد ما يعملوا قعدة وليمة كده ويقروا فيها قرايات خاصة من العهد القديم ولما يجوا ياكلوه ياكلوه على أعشاب مرة ورابطين المناطق بتاعتهم وحاطين مصابيح بشكل معين كل ده عشان يفتكروا ليلة ما خرجوا من أرض مصر ليلة الفصح الأول لما ذبحوا الخروف ورشوا الدم وعدى الملاك المهلك لم يهلك أبكار إسرائيل ولكن أهلك أبكار مصر فالسيد المسيح ليلة الفصح الكلام ده بقى ليلة الفصح فبيقول قبل عيد الفصح والأسبوع كله اسمه أسبوع الفصح لكن هو ليلة ما يذبحوا الخروف وهو عالم أن ساعته قد جاءت وهو الحمل الوحيد الحقيقي اللي عارف أنه الساعة قربت خلاص العد التنازلي بدأ بيعدوا عليه الساعات عشان خلاص هيتذبح والمرة دي بقى مش هيتذبح خروف عادي زي ما بقالهم ألف سنة بيذبحوا كل سنة خروف ده هيتذبح الحمل الحقيقي أصل القصة كلها كل اللي فات ده كان رموز عشان كده احنا ما عندناش خلاص ذبيحة بالمعنى غير المسيح دلوقتي ما عندناش الفصح نذبح خروف ليه لأن المسيح هو الفصح خلاص هو الذبيحة اللي عاوز يذبح بقى ويوزع للفقراء ده معنى تاني وهو عالم أن ساعته قد جاءت يعني السيد المسيح مشغول جدا في اللحظات دي بانتظار الساعة عارف أنه داخل على الذبح لينتقل من هذا العالم إلى الآب وخلي بالكم من التعبير ده لينتقل ليه الحقيقة السيد المسيح محتار نقول عليه مات هو مات فعلا بس الموت ما يغلبش المسيح لأن المسيح كإله فنقول عليه لينتقل لأنه دخل إلى العالم وخرج من العالم كإله هو الموت ما يغلبوش يعني احنا بنقول له قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا يعني هو اتصلب ومات لكن هو كإله الموت ما يغلبوش فهنا يوحنا بيستخدم اللفظة اللي احنا بقينا نستخدمها على كل واحد فينا بعد كده ليس موت لعبيدك بل هو انتقال المسيح بيتنقل من الأرض للسماء بعد الصليب أو بينتقل من هذا العالم ليكون موضعه الدائم في عن يمين أبيه صحيح الكلام ده ما يلغيش أن لاهوت المسيح كإله المسيح كإله موجود في كل مكان وفي كل زمان لكن المسيح المنظور قدام عينينا كإله متجسد هو موجود في العالم حتى اللحظة اللي كان بيتكلم فيها لكن عارف أنه بعد صليبه هيبقى مستقره في السماء عن يمين الآب فالسيد المسيح اللي هيعمله ده مبني على الخلفية دي أولا أنه مزمع أن يموت فاضل له ساعات ويتذبح أو يصلب يعني أنه بالصليب هيطلع بعد كده من الصليب بالقيامة ليكون موضعه عن يمين الأب إلى الأبد نمرة ثلاثة الخلفية الثالثة للكلام اللي لسه هيقوله إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى يعني في ثلاث حاجات شغلة ربنا يسوع المسيح في الليلة دي أو في اليوم ده قبل ما يعمل أي حاجة وقبل ما يتكلم الحاجات دي مهمة عشان نفهم هيقول إيه بعد كده أولا ساعته قد جاءت فخلاص قاعد مع التلاميذ القعدة الوداعية وبالتالي ليها قيمتها في كل كلمة هيقولها وهو بيسلمهم الكنيسة وبيراجع معهم كل المبادئ الروحية لأن ساعته قد جاءت فينتقل من هذا العالم إلى الآب هيرجع تاني المجد الإلهي ويترك العالم بالمعنى الحسي الحرفي يصعد للسماء ثالث نقطة أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى وهو بيتكلم أو هو هيغسل رجلين تلاميذه دلوقتي في حاجة مهمة جواه لازم نفهمها أنه يحب خاصته الذين في العالم يعني بيحب البشر خاصته هنا كل البشر وبالأخص المجتمع اللي جه ليه وهذا الحب إلى المنتهى إلى المنتهى يعني إيه يعني بلا حدود بلا نهاية حب لا يعرف حد لا يعرف نهاية عشان كده هو داخل يتصلب عشانهم ويعمل أي حاجة عشانهم حتى إن هما ما يستهلوش وعلى الصليب هيصلي عشانهم عشان ربنا يسامحهم حب إلى المنتهى حب بلا حدود وده اللي هيفسر لنا اللي هيحصل دلوقتي لأن لما نيجي نتكلم إزاي المسيح الإله يقعد تحت رجلين بشر ويغسل رجليهم دي محدش يقبلها أبدا ده إله ده خالق الكل ده أكبر من, من أي حاجة ده غير محدود ده عظيم جدا ايه اللي اللي يعمل ايه اللي يخليه يعمل كده فعشان نفهم اللي هيحصل يوحنا بيحط لنا المقدمه دي يقول لنا ما تنسوش ان الساعات دي خلاص الساعات الاخيره وهو عارف انه خلص المأمورية وهيرجع للآب والمشاعر جواه مشاعر حب بلا حدود إذ كان قد أحب خاصته أحبهم إلى المنتهى حين كان العشاء قام وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها وبدأ طقس غسيل الأرجل حاجتين هيتعملوا دلوقتي طقس غسيل الأرجل المسيح هيقعد تحت رجلين تلاميذ يغسلهم ودي كانت أول مرة غالبا لأن واضح من تردد بطرس وغيره أنه يعني كانت غريبة عليهم وصعبة عليهم نفسيا قوي أن كبيرهم وعظيمهم المسيح له المجد يعمل كده وبعدها هيأسس سر التناول هيقول لهم خذوا كلوا هذا هو جسدي برضه في ناس تقول يعني ايه ربنا يدينا جسده اي اب فينا او ام فينا مهما تعب وحب ولاده يديهم ايه كبرها قوي وكترها قوي انه يموت عشانهم يقول لك انا عشت عشان ولادي انا حوشت كل تعبي عشانهم انا مستعد افديهم بعمري كويس او المسيح عملها دي دي المسيح عمل لكن ده عمل اكتر منها اللي ما حدش فينا يقدر يعملها انه يحول حياته وجسده الى طعام ناكله فنحيا نحن ويموت هو فاهمين المعنى خلفيتها ايه دي فلسفتها ايه اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى محدش فينا يقدر يقول على نفسه انه بيحب ولاده بهذه الدرجة محدش فينا يقدر يعمل دي لولاده انه يعطي جسده ذبيحة ويبقى حياته مقدمة اكل وشرب لولاده يعيشوا بيه فيموت هو لنحيا نحن ادي معناها فعشان كده يوحنا بيقول ما تستغربوش من اللي هيحصل ده دي الليلة الأخيرة اللي فيها كل مشاعر الحب الغير محدود من المسيح للبشرية هو جالنا هو على الأرض وعاش وسطينا وقرر يفدينا ويقدم كل حياته لينا وقبل ما يسيبنا عاوز يسيب لنا عربون الحياة الأبدية يسيب لنا حياته أكل وشرب يسيب لنا جسده ودمه لكي نحيا بهما إلى الأبد مش هتتفهم بره الحب مش هتتفهم ابدا الا لما نعرف الثلاثي اللي قاله واحد عالم ان ساعته قد جاءت اثنين ينتقل من العالم الى الاب الثلاثة أحب خاصته إلى المنتهى دول الأبعاد اللي يخلونا نفهم ليه المسيح عمل كده ليه المسيح قعد تحت رجلين تلاميذه يغسلهم ليه المسيح يقدم جسده ودمه بشكل سري ويقول خذوا كلوا هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دمي اصنعوا هذا لذكري من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي إلى الأبد يبقى عشان نفهم ايه اللي المسيح بيعمله لازم نستوعب ده ان ساعة الصليب جت وانه مكانه الطبيعي في السماء في العظمة عن يمين الاب وانه محبته لنا كبشر محبة بلا حدود الى المنتهى وقد جعلنا من خاصته خاصته يعني ايه يعني بقينا من عيلته بقينا اهل بيته بقينا اولاده من امتى يا رب لما جه خد طبعنا البشري وبقى واحد مننا فبقى المسيح واحد مننا وبقينا احنا بقيت عيلته قبل كده ما نقدرش نقول خاصته ليه هو طبيعة إلهية هو في حاله وإحنا طبيعة بشرية في حالنا لكن المسيح حين تجسد وجالنا على الأرض كإنسان شاركنا طبعنا فبقينا خاصته بقينا قرايبه نسبنا يعني بقينا أصحاب نسب لأنه بقى واحد مننا كبشر حين كان العشاء قصاد ده كله قصاد الجمال ده كله الاستعداد للصليب والاستعداد للمجد الإلهي والحب الغير محدود في مصيبة بتحصل الوجه الآخر من الحقيقة الوجه المظلم جدا يعني الوجه الأولاني بتاع نعمة ربنا بلا حدود حب بلا حدود فداء لا يتصوره إنسان دخول لأبدية ومجد عظيم قصادها ايه عالم الشر ممثل في الشيطان وتلميذه الخصوصي يهوذا الاسخريوطي قدام هذا الحب الفائق والاستعداد للذبح والمثالية الغير معقولة اللي ما قدرش انسان يوصل لها قبل كده وصدها ايه الناحية التانية حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الاسخريوطي أن يسلمه يعني كأن يوحنا بيعمل لنا كونتراست بين مشاعر المسيح وهو قاعد وسط تلاميذه بيبص لهم بمنتهى الحب عشان بيودعهم وهو داخل بعد ساعات على الصليب وعارف ان ده طريق المجد والوجود عن يمين الاب الى الابد في الوقت ده عارف اللي في قلب يهوذا قلب اسود عمال فرحان هيقبض كام عشان يسلم المسيح منتهى الحب او حب الى المنتهى وقصاده خيانة و... ونكران وجحود بشع عشان كده يقول قد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه خلي بالكم الحتة دي برضه يضاف إلى كل الأبعاد دي للموقف الجليل ده محدش يظن ان المسيح هتتسرق حياته ولا هيمسكوه غصب عنه ولا يا عيني قدروا عليه لا ده كل ده بترتيبه لانه دفع الى يديه كل شيء هو مالك كل شيء عشان كده احنا قلنا اكتر من مرة في انجيل يوحنا ان جت اكتر من فرصة يمسكوا اليهود المسيح لكن يوحنا يعلق ويقول لم تكن الساعة قد اتت بمجرد ان المسيح مش ناوي يتمسك في الوقت ده ما كانش بيديهم فرصة فإذا ما سيحدث وإن كان بيظهر أن عالم الشر بيتفوق لا في الحقيقة دي خطة ربنا لأن في يد يسوع كل شيء هو اللي في إيديه كل حاجة فالكنترول عنده مهما بانت أنه اليهود غلبوا وانتصروا والمؤامرة كذبت و... هذا ده الظاهر بس لكن في الحقيقة يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع إلى يديه كل شيء ودي ذكرها انجيل يوحنا اكتر من مرة لما قال كل ما للاب فهو لي اعطى الحكم كله للابن وكل مالي ده المسيح يقول فهو لك يعني يعني كل سلطات الاب السماوي الله اعطاها للابن الوحيد يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء لديه وانه من عند الله خرج والى الله يمضي برضو الحته دي مهمه يعني ايه من عند الله خرج لانه طبعا الناس بتوع شهود يهوى وبقايا الاريوسيين يحبوا الحتت دي عشان يثبتوا ان المسيح اقل من الاب وانه كونه خرج من الله او من الاب معناه اله قاعد في السماء بيبعت رسل فده رسول زي غيره الحقيقة طبعا الكلام لو اتحط جنب بعضه مش ممكن يطلع المعنى ده صحيح المسيح ممكن يلقب مرسل او رسول لانه جاي للسائل على الارض لكن لما يكون هو وابوه السماوي يحملوا كل الصفات ما ينفعش يبقى رسول عادي لما يكون يحمل كل الصفات الإلهية ما ينفعش أتعامل معاه كإنسان أو كنبي عادي لكن كونه يأخذ لفظة نبي أو رسول دي ما تمنعش كونه إله وهو ده اللغز اللي بتقدمه المسيحية اللي بيتعثر فيه غير المسيحيين فهنا بيقول من عند الله خرج وإلى الله يمضي خرج هنا في تفسير الآباء الأوائل القديسين انه زي خروج النور من الشمس هل تقدر في لحظة تقول الشمس كانت موجودة وكانت من غير نور وبعد شوية طلع منها نور تمام ما كانتش شمس في الأول لكن احنا بنقول على ربنا يسوع نور من نور إله حق من إله حق لكن تقدر تقول انه خرج من الشمس او خرج من الاب او ماله ما كلمة من دي خرج من الولادة الابن مولود من الآب أيوة مولود بس مش ولادة بشرية مش مش زي ما بيتهمونا الآب اتجوز وخلف طبعا نطلع متخلفين بالطريقة دي احنا ما عندناش التفكير ده خالص ما عندناش هذا الفكر الحسي أبدا احنا بنتكلم عن إله أعلى جدا من تصور البشر كنا بنستخدم لفظة للتعبير عن جانب من الحقيقة ما ناخدهاش بقى كما هي ون... ونحط ربنا تحتها يعني أنا ابني من صلبي ابني إنسان زي ما أنا إنسان واخد طبعي الإنساني مني لكن على مستوى البشر أنا ليا زمان وهو له زمان تاني أنا أكبر منه ده لأني أنا زمني وهو زمني لكن عند ربنا الله غير زمني الله موجود منذ الأزل والابن مولود من الآب قبل كل الظهور نفهمها ازاي نور من نور إله حق من إله حق كده فهمنا بالحقيقة نؤمن عشان كده تلاحظوا الآباء عشان يشرحوا الحقيقة عبروا عنها بالطريقة دي قالوا الابن مولود من الآب قبل كل الدهور وهذه الولادة ولادة لا تحتاج لزوجة ولا الإنسان لأن ده طبع إلهي احنا مش بنتكلم على بشرية فالمسيح يلقب بلقب ابن الله ويلقب في نفس اللحظة بلقب الله زي ما ابني أنا يلقب ابن فلان أو يلقب إنسان فاهمين إزاي فالمسيح له المجد إله حقيقي الله وهو أيضا ابن الله ولا صعب عليكم تاني نقولها بطريقة تاني النور اللي داخل علينا في الكنيسة ده ممكن واحد فينا يقول عليه الله الشمس دخلت الكنيسة ممكن واحد تاني يقولها بدقة ويقول نور الشمس دخل الكنيسة ماشي يا سيدي ما فرقتش كتير الشمس ايه ونورها ايه ما هي الشمس دخلت من خلال نورها لكن هو احنا عاوزين نقول ان الشمس كلها القرص ده اللي اكبر من الارض الاف وملايين المرات هيدخل الكنيسة بتاعتنا يبقى كلام مش معقول مش كده فنحن نعبر عن حقيقة لا يمكن التعبير عنها بلفظ بشري احنا بنتكلم عن الله يعني لما بعضكم يلاقي الموضوعات دي برضه عالية شوية عن التفكير ده طبيعي ليه؟ إذا كنا احنا كبشر لغاية النهاردة مش قادرين نوصف أسرارنا كبشر أعمقنا كبشر مش بنعرف نعبر عنها ده الإنسان غويط قوي في مشاعره في تفكيره في طموحاته في فلسفة حياته في أسراره لغاية دلوقتي محدش قادر يجيب آخره ده الإنسان كم وكم ان تجاسرنا وتكلمنا على الله عشان كده لازم واحنا بنتكلم عن الثالوث وعن الله الواحد نتكلم بإحساس من العجز العجز في التعبير والعجز في, في الاستيعاب لكن مش معنى كده كون ربنا قال لي انا كذا وصفاتي كذا اقول له لا انت ما تنفعش تبقى كده لان انا مش فاهمك لا عدم فهمي ما يلغيش طبيعة الله زي ببساطة واحد يقول أنا فلان أقول له لا اشمعنى ليه ما تبقاش علان تقول له هو بيقول أنا كده احنا ببساطة نقول له أهلا وسهلا تشرفنا فربنا بيقدم لنا نفسه المسيح جه واتكلم عن الاب والابن والروح القدس بالذات في انجيل يوحنا بمنتهى الاستفاضه وبوضوح شديد جدا عشان ما يرجعش واحد يلغي حكايه الثالوث ويقول لا مفيش حاجه اسمها ثالوث مفيش حاجه انت كونك عشان مش فاهمها ومش قابلها تلغيها قول انا مش فاهم قول انا مش مستوعب وهتفضل مش مستوعب مية في المية لان ده اله تقدرش تستوعبه كله لكن قول له تشرفنا قول له خلاص اللي تشوفه ان كنت انت بتقول انك اله واحد مثلث الاقانيم احنا نقبل نقول لك حاضر كنت عاوزنا نرسم الصليب نقول بس الاب والابن والروح القدس كاسم واحد خلاص وماله ان كنت بتعبر عن الحقيقه باشكال في الخليقه تصويريه محدوده تبسط المعنى هنقبلها برضه زي الشمس والنور والحراره والحاجات دي لكن هذه الاوصاف التصويريه لا تساوي الحقيقه ايكوال يعني لا طبعا الله اكبر من ده كله وغير محدود نرجع تاني للكلام يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي طب ما هو نفس الله أيوة طبعا لكنه مولود من الآب قبل كل الدهور وأتى إلى العالم في ملء الزمان متجسدا ولد من العذراء مريم وعاش على الأرض ويعود حاملا طبعنا البشري إلى الآب مرة أخرى تاني الحتة دي لأن اللي أنا بقوله ده ملخص المسيحية المسيح له المجد مولود من الآب قبل كل الدهور قبل ما يكون فينا حد خالص من البشر موجود هو موجود المسيح موجود منذ الأزل ولكنه لم يكن إنسانا في لحظة في الزمن هو قررها أخذ طبعنا البشري عشان كده نقول الكلمة صار جسدا وحل بيننا دي خطوة جديدة ما كانتش موجودة هو المسيح موجود لكن ما كانش إنسان أخذ جسدا وحل بيننا الجسد ده هو طبعنا البشري كله عاش بيه ومات بيه وقام بيه وصعد بيه للسماء يعني خد طبعنا البشري وحط له مكان في السماء وبالتالي احنا على حسه وبالانتساب ليه وبالانتماء ليه وبالثبات فيه يبقى لنا كلنا مصير ايه سماوي عن يمين الاب في المسيح يسوع له المجد فهنا بيقول يسوع وهو عالم هو عارف كويس المأمورية اللي عليه انه جاي على الارض عشان يشيلنا كلنا شيلة كده واحدة ويرجعنا تاني لحضن الاب عشان كده في قصة الابن الضال الاباء الاوائل القديسين الكبار احنا صحيح بنتكلم عنها انها قصة توبة ورجوع الخاطر ربنا الآباء الأوائل شافوا فيها معنى تاني خالص قالوا الابن الضال ده هو آدم هو البشرية كلها اللي اتفصلت عن أبوها بالخطية وهترجع تاني لحضن الآب بالتوبة بس عن طريق المسيح اللي راح يجيبها ويجي فاهمين المعنى المسيح جالنا على الأرض لأن احنا كلنا كنا غرباء عن الله ما ينفعش نقف قدام ربنا ما ينفعش نعمل معاه عشرة لأن هو قدوس وإحنا خطاة المسيح جه خد طبعنا البشري واتحد بيه وجعله طبيعة خاصة بيه ولزق فينا ورجع بينا للآب بعد ما نضفنا من الخطية بموته وقيامته قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ من شفى واتزر به ايه الطقس اللي بيحصل ده يقولوا عند اليهود ولغاية النهاردة ليلة الفصح يعملوا طقس غريب شوي كل أسرة كبيرة العيلة الكبيرة الجد والجدة والأولاد والشباب والأحفاد يجتمعوا ويقعدوا منظمين على حسب ترتيبهم في السن وفي القامة وكده وساعتها يقعدوا يقروا قرايات معينة ويقضوا ساعات يحكوا وأغلبها بتبقى حكاوي عن عمل الله في الخليقة وعمل الله في خلاص شعب إسرائيل وقت الفصح وبعدين يدخل أصغر خدام شايل زي طشت مية كده صغير ويبتدي من كبيرهم لصغيرهم يقعد تحت رجلين واحد واحد يغسل رجليه اللي هيعمل الشغلانة دي مين أصغر خدام في البيت كان عندهم نظام الخدم في بعضهم إما كانش الخدام هيبقى أصغر واحد في الكرامة وده جزء من الطقس لازم يعملوا القعدة دي قبل ما ياكلوا قبل العشاء والعشاء ده غير الفصح لا العشاء ده اسمه عشاء المحبة أو عشاء الحبورة ليلة العيد ليلة الفصح ليلة ذبح الخروف فوجئوا في اليوم ده وطبعا دول اليهود حافظين الطقس ومتعودين ومنتظرين يدخل الخدام اللي هيشيل المية ويعمل الشغلانة دي المسيح قام عن العشاء قام عن العشاء مش يعني لسه كلوا لكن عن قعدة العشاء وقلع كانوا بيلبسوا أكتر من طبق كده زي الفلاحين بتوعنا قلع الجلابية الخارجية كده وفي سروال بيبقى تحتها وبعدين جاب منشفة ولف وسطه بيها ثم صب ماء في مغسل المغسل اللي هو الصحن الكبير اللي هيحطوا فيه الماء وابتدأ يغسل أرجل تلاميذه ويمسحهما بالمنشفة التي كان متبرا بها يعني هو يغسل رجليهم واحد واحد وبعدين المنشفة اللي متعلقة في وسطه بينشف بها رجلين واحد واحد فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد أنت تغسل رجلي هو ده بقى الايه يعني مش مقبول عندنا كبشر المقبول عندنا كبشر ايه ان الصغير يخدم على الكبير وانه يعني الاقل قيمة يبقى تحت والاكثر قيمة يبقى فوق المنظر دلوقتي معكوس الاعظم قيمة وكرامة هو اللي قاعد تحت والاقل قيمة هو اللي قاعد فوق وهنا الصغير هو اللي قاعد فوق والكبير هو اللي بيخدم منظر مش مش مقبول عند البشر فبطرس بيقول له يا سيد أنت تغسل رجلي ده نوع من التعجب أو الاستنكار أجاب يسوع وقال له لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد قال له بص يا بطرس مش هتقدر تستوعب اللي أنا بعمله دلوقتي لكن لما تبقى أسقف وتبقى خادم وتبقى مستعد تغسل رجلين كل الناس عشان يعرفوا سكة ربنا هتفهم ايه مشاعري في اللحظة دي هتفهم يعني ايه الحتة اللي فاتت اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهى هتفهم يعني ايه انا مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا عشان توصلوا للسما معايا هتفهم يعني ايه الكرامة بتاعتي كإله محب للبشر ان انا اخدم البشر مش ان انا اتسيد عليهم في معاني مش هتقدر تفهمها في الدنيا ومش هتقدر تقبلها من البشر لان البشر ما يستوعبوهاش دي معاني فيا انا وفي اللي هيمشي ورايا انا فلست تفهم بعد ما انا اصنع ده موضوع كبير ده درس صعب مع بساط صعب قبوله موضوع التواضع ده صعب جدا استيعابه احنا كبشر كلنا فينا كبرياء كلنا شايفين نفسنا حاجة ما عندنا ميت وألف دليل يقول لنا ان احنا ولا حاجة ومع كده كلنا متكبرين كل واحد فينا يحاسب على كرامته وعلى ذاته ويصعب عليه نفسه فهو قال معلش الدرس ده مش هتفهمه دلوقتي بس بص عليا كويس عشان ينطبع في ذهنك لانك في يوم هتفهمه لست تفهم بعد ما انا اصنع لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد بطرس باندفاعه المعتاد مش مرتاح لسه فقال له بطرس لن تغسل رجلي أبدا ما هو بيقول لك طب اسمع الكلام وهتفهم بعدين قال له لا ما يصحش أجابه يسوع إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب لا ده الموضوع جاد ده هي مش مجاملات انا بغسل رجليك اه بس مش بس عشان اقدم لك درس التواضع ده انا عاوز افهمك اني انا الوحيد اللي اقدر اغسلك عشان يبقى لك معايا نصيب هي دي اشاره واضحه لفكره ايه فكره المعموديه المسيح لما يغسلنا يبقى لنا نصيب معاه لكن اي حد تاني يغسلنا او احنا نغسل نفسنا ده كل ده مفهوش غفران يعني ايه يعني ممكن الواحد فينا يحاول يصلح غلطاته طب وبعدين ما خدتش حاجه ممكن الواحد فينا يحاول يصلح في شخصيته وبعدين هتصلح في حدود ضيقة جدا الوحيد اللي يقدر يديك نصيب في السماء هو ربنا يسوع المسيح الوحيد اللي يقدر يغسلك من خطاياك هو ربنا فهنا قال له لا شوف انا بعلمك تواضع لكن في نفس الوقت عاوز اثبت مبدأ ان لم اغسلك لا يكون لك معي نصيب دي اللي قالها في يوحنا ثلاثة إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله قال أنا لازم أغسل طبعك ده أنت طبعك مشوه أنا الوحيد اللي لازم أدعكه كده وأطلع منه الخطية والفساد اللي دخل فيه وأطلع نظافته أطلعه نظيف تاني عشان كده تلاحظوا إن إحنا اللي يتناول لأن طبعا الكلام ده كان قبل التناول لازم يكون مغتسل مغتسل يعني إيه؟ يعني المعمودية والتوبة يعني المعمودية كاغتسال عشان كده ما كان المعمودية على باب الكنيسة بره ما كانش حد يقدر يدخل يتناول غير لما يكون اتعمد يعني اغتسل عشان يبقى له نصيب نصيب في جسد ربنا نصيب في الحياة الأبدية والاغتسال بعد كده هيبان معناه التوبة هتيجي دلوقتي برضو أرجع للآية اللي قبلها لأن أحيانا ربنا يعمل معانا مواقف لا نفهمها أحيانا ربنا يتعامل معانا بمواقف تبدو غريبة تبدو عجيبة وأحيانا تبقى مواقف لفوق أو مواقف لتحت يعني إيه ساعات في مواقف ربنا يكرمك قوي ويبارك لك قوي ويوفقك زيادة وأنت كده جواك تقول أنا مش فاهم يا رب أنا بالذات عارف إن أنا ما استاهلش اللي بيحصل معايا هذا التوفيق ليس له تفسير عندي أنا لا كويس ولا بمشي معاك ولا برضيك ولا مشغول بيك طب انت بتعمل معايا كده ليه فربنا يقول لك لست تفهم بعد ما انا اصنع لكنك ستفهم فيما بعد او العكس واحد يلاقي الحكاية غامقة خالص والدنيا كلها مشاكل وكلها تجارب وخبطة ورا التانية ويقول له رب تعمل معايا كده ليه وتلاقوا إجابة المسيح أنت لا تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد إذا السيد المسيح في تعامله معنا أحيانا يسلك سلوك بدون تفسير يعمل معانا حاجة من غير ما يستأذننا أو يعمل معانا حاجة ما نفهمهاش للوهلة الأولى ما نستوعبهاش إما لأننا عميان أو متكبرين فمش فاهمين طريقته أو لأننا ما عندناش التسليم لإرادته الكافي أو لأننا بنفكر بطريقة بشرية جدا وزمنية جدا فمش قادرين نستوعب خطته الكاملة ونظرته للأبدية حاجات كتيرة تخلينا نتعطل ان احنا نفهم اللي بيعمله ربنا لكن هو وعد انه فيما بعد هتفهم وفيما بعد دي من يوم واحد لآخر يوم في حياتك أو بعد حياتك يعني أنا بعتقد إن في أمور كتيرة مش هنفهمها حتى على الأرض وأن الفهم الكامل لما كان يحدث لنا على الأرض من مشاكل وتجارب وأفراح وأحزان لن نعيه تماما إلا في السماء فيما بعد فيما بعد تقعد كده جنب ربنا في السماء ويفرجك على الشريط يعني ده طبعا مش مش مش بحرفية يعني يقول لك خدت بالك بقى في السنة الفلانية حصلت المشكلة ليه تقول له آه فهمت عشان بعد عشرين سنة وانت صغير حصل لك ايه اهو من غير دي كنت هتفضل بعيد عني طول العمر ويبتدي ربنا يعني كأنه يحكي لنا ما كان يصنع بنا يوما فيوما من طفولتنا إلى نهاية حياتنا هذا ده, ده مش هتفهمه بالسهل الدرس ده أنت لست تفهم بعد ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد أهو بقى اللي بيحب ربنا وبيسلم له يقول له اعمل براحتك انت اللي عارف بتعمل ايه وعارف اول القصة من اخرها براحتك انا مش هفرك لكن اوعى تعمل زي بطرس يقول لك لا مش فاهم يبقى مش همد رجلي حاسب فاهمين بطرس كان عاوز ايه عاوز يفهم الاول عشان يمد رجله قال له لا لو هتقفش وهتمشي دماغك لن يكون لك معي نصيب مد رجلك واسمع الكلام وخلي الفهم بعدين اللي هي حتة التسليم والإيمان والبساطة في التعامل مع الله قال له إن لم أغسلك لا يكون لك معي نصيب بطرس خاف من الكلمة طبعا يمكن بطرس لغاية اللحظة دي فاكر كلمة نصيب بمعنى إيه هم التلاميذ عشمانين في ملك أرضي لسه وأخوهم على قدهم في الوقت ده وشايفين قبلها بثلاث أربع أيام يوم حد زعف زفة بآلاف مؤلفة بتهتف بالمسيح معنى كده ان مراكزهم عليت قوي المسيح ده يقعد ملك ويحط ال 12 وزراء فادي النصيب اللي هو عينه عليه قال له لا اغسلني قوي بس يبقى لي معاك نصيب هضيع الوزاره طبعا هو المسيح بيتكلم عن نصيب آخر نصيب أبدية نصيب يبقى عضو في جسد المسيح نصيب في الملكوت نصيب من الله خرجت إلى الله أمضي نرجع للسماء تاني فبيتكلم ان الاغتسال ده طريق الرجوع للأبدية قال له سمعان بطرس يا سيد قال له لا لا نصيب ايه ليس رجلي فقط بل ايضا يدي ورأسي يعني قال له لا انا ما اقصدش حميني من فوق لتحت لو عاوز اللي انت عاوزه انا ما اقصدش اقول لك لا انا مستكتر بس فهنا السيد المسيح قال تعبير مهم قال له يسوع الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم ليس كلكم دي إيه؟ دي بتاعت يهوذا ليه؟ التلاميذ لغاية الوقت ده ما كانوش طاهرين بالمعنى يعني الكامل ما احنا لسه بنقول بطرس يمكن كل اللي فهمه انه عينه على الارض وبعدها بساعات بطرس ده نفسه هيعمل ايه هينكر المسيح طب يا رب بتقول عليه طاهر ازاي طاهر ازاي ده لسه قلبه مليان شهوات العالم ولسه بيخاف من الناس ولسه في خطايا كتير لكن المسيح في التضاع يقول كلكم طاهرين كلكم حلوين مفيش غير واحد طب ايه فرق بطرس عن يهوذا ايه فرق كل التلاميذ اللي هيخافوا زي ال ال يعني زي الضع- البشر الضعفاء ويهربوا من بطر من يهوذا اللي خانه لا في فرق في فرق ان بطرس والتلاميذ انكروا او هربوا عن ضعف وعن عجز لكن بيحبوا ربنا ونفسهم يمشوا صح دول في نظر الله محب البشر طاهرين هنشجعكم بالكلمتين دول لكن يهوذا غير طاهر ليه لان القلب غير طاهر مش مسألة الجريمة اللي عملها قلبه وحش قلبه بيكره المسيح قلبه بيبيع المسيح المسيح بالنسبة له ما يسواش 30 فضة بطرس بيحبه ويوحنا بيحبه ويعقوب بيحبه وكلهم هيخافوا ويجروا معلش لكن في نظر المسيح في ليلة صليبه بيقول لهم انتوا طاهرين يمكن دي تشجعنا ليه ان كنا نحب الله ببساطة عاوزين نمشي مع ربنا عاوزين نكمل حياتنا وندخل السماء ينظر إلينا بعين الرحمة ويقول أنتوا طاهرين لكن محتاجين تغسلوا رجليكم هنفهم يعني إيه لكن لما يلاقي واحد قلبه مقفول خالص عشان كده يقول الشيطان قد ألقى في قلب يهوذا ما بقاش قلبه بتاع ربنا بقى قلبه بتاع الشيطان ده موضوع تاني دي حاجة وحشة قوي أن يسلموا ويبيع المسيح قال لا ده مش طاهر ده مش طاهر طب ايه حكاية غسل الرجلين بقى قال انتوا طاهرين لكن ليكوا حاجة الى غسل رجليكم لما يكون الواحد يعني سوري في التشبيه البسيط يكون مستحمي ويمشي شوية رجليه تتوسخ بالتراب هيرجع يستحمى تاني هيرجع يغسل رجليه هو ده المعنى اللي المسيح بيقدمه لنا في الكنيسة المسيح بصليبه وفدائه نظف الطبع البشري والحكاية دي الاغتسال الأول ده بناخده في المعمودية بنموت مع المسيح سرا ونقوم معاه فنطلع من هذا الحمام من هذا الاغتسال الأول مغسولين تماما من الخطية طبيعتنا نطفت أطهار وإحنا ماشيين في الدنيا بعد الطهارة اللي خدناها في المعمودية رجلنا هتتوسخ يعني إيه؟ يعني هنتوسخ ب- بتراب الدنيا تبتدي أفكار وحشة تدخل ولغة وحشة تدخل وأحقاد وأطماع وكلمات بطالة وشهوات أرضية يقول له رب ارجع حمينا تاني يقول لا لا الذي اغتسل أولا ليست له حاجة إلا إلى غسل رجليه يعني ليه ما بنتعمدش كل ما نيجي الكنيسة نقول لا يا جماعة اللي اتعمدوا يغسلوا رجليهم بس يغسلوا رجليهم يعني ايه يعني يتوبوا يحافظوا على المعمودية اللي خدوها بالتوبة يكملوا عمل المعمودية اللي خدوه في أول حياتهم بالحفاظ على توبة مستمرة عشان كده التوبة تفضل معانا من أول يوم المعمودية لآخر يوم في العمر تجدد عمل المعمودية ترجع تنظفنا تاني لكن مش محتاجين نتنظف من- كلنا ليه من راسنا لرجلينا لأننا قد اغتسلنا أولا لأننا في نظر المسيح أطهار والروح القدس لسه ساكن فينا طب ده أنا بشتم طب ده أنا بكذب طب ده أنا لسه قلبي مش نظيف تجاه بعض الناس المسيح يقول لك معلش معلش نغسل رجليك ننظفك تتوب تقاوم الحاجات دي. تنظف الحاجات اللي جايه من بره لكن انت كطبع بشري من جوه انا نظفتك قبل كده انا غسلتك بالكامل فالذي اغتسل اولا ليست له حاجه الا هو له حاجه بس الى غسل رجليه فنحن جميعا كناس امنا بربنا وتعمدنا ليست لنا حاجه إلا إلى غسل رجلينا اللي هي عمل التوبة المستمر نرجع دايما ونقول له يا رب اغسلني نظفني أنا مش طايق التراب اللي عليا ده مش ماشي مع طبعي لما بكره بتخنق ما بحسش ان انا طبيعي لما بقول كلام وحش بلاقي قلبي متكهرب كده ومش مرتاح لما بكذب بحس ان انا غريب عنك ومش شايفك ليه لانه انا طبعي نظيف أنا طبعي الجديد طبع حلو المولود من الآب المولود من الله لا يخطئ يقول كده يوحنا يعني إيه لا يخطئ طب ما احنا كلنا بنغلط يعني ما يرتاحش في الخطية أبدا احنا كمسيحيين خدنا الروح القدس والروح القدس ساكن فينا صدقوني لا يمكن نرتاح للخطية مهما عشنا في الغلط لا يمكن الغلط يريحنا ليه احنا متبرمجين برمجة مختلفة نحن أطهار وإن فقدنا الطهارة نفقد معها طعم كل حاجة حلوة فبيقول أنتم طاهرون ولكن ليس كلكم لأنه عرف مسلمه مسلمه يعني الشخص اللي بيعمل المؤامرة عليه لذلك قال لستم كلكم طاهرين أم، تلاحظوا ان احنا عشان نفتكر هذا المعنى الكنيسة بتعمل طقس غسيل الأرجل بتوقف لنا كبير الكهنة أو الكاهن أو البطرك الممثل للمسيح له المجد اللي هو امتداد حضور المسيح وسطينا تقعده على الأرض قدامنا وتخليه يتزر بمئذرة بمنشفة ويجيب طبق فيه مية والمفروض يعدي يغسل رجلين الشعب كله الح- الطقس ده بيتعمل آه، في خميس العهد اللي هو في نفس اللحظات اللي المسيح عمل فيها كده وأيضا بيتعمل في عيد الرسل ليه عيد الرسل عيد الرسل اللي هو عيد استشهاد بطرس وبولس في الاحتفال بذكرى الرسل نفتكر أهم درس استلموه الرسل وأهم درس استلموه الرسل هو الدرس الأخير ليلة صليب ربنا يسوع المسيح والدرس ده كان درس عملي مرضاش يقول وعظ عادية قعد تحت رجليهم وغسل رجليهم وبعد كده لبس وقعد وابتدى يحكي لهم الدرس معناه ايه فكأننا في كل عيد رسل نراجع أهم درس كرعاة أو كخدام ماشيين ورا المسيح إن إحنا وإحنا بنخدم الناس بنخدمهم مش من فوق راسهم من تحت رجليهم فرق كبير قوي احنا حين نخدم الناس المسيحيين وغير المسيحيين مش بنخدمهم بسلطة و- وتعظم وكبرياء وإنما بنخدمهم زي ما المسيح خدمنا من تحت رجليهم نحن نقدم لهم حب ونقدم لهم خدمة ونقدم لهم كل حياتنا يقبلوها أو ما يقبلوهاش هو ده الفكر المسيحي هو ده المنهج المسيحي مش الشاطر اللي يبقى فوق الشاطر في المسيحية اللي يخدم على الناس كلها ده المعنى العجيب اللي المسيح حب ي- يوضحه ويوصله للتلاميذ في الليلة دي سهل قوي تبقى كبير وكل الناس تمدحك وكل الناس تخاف منك وكل الناس تقدرك وكل الناس تعمل لك ميت خاطر وكل الناس تتحاشاك لكن الأصعب والأهم انك تخدم كل الناس وتريح كل الناس وتيجي على نفسك بدل المرة مئات والاف المرات ساعتها هتكسب الناس وهيحبوك الناس والاهم من ده انك هتقدر توصلهم لربنا فالخدمة الدرس اللي اتعلموه التلاميذ هم خدوا دروس كتير قوي وعملوا معجزات وخرجوا شياطين وحضروا وعظات وتحركوا مع المسيح آلاف المرات من كل الدروس دي ما اهتمش غير بالدرس ده في الليلة دي في ليلة وداعه قال لهم هنراجع حاجة مهمة قوي وهنعملها عملي واوعوا تنسوا وانا مش ناسي ده المسيح له المجد ان انا الاله الذي في يدي كل شيء لكن ده مش هيعطلني ان انا اقعد تحت رجليكم واغسل رجليكم فكم وكم بنا نحن البشر يعني كان ربنا له كل المجد لم يستنكر ان يخدمنا ويغسل ارجلنا احنا بنستكتر ليه نغسل رجلين بعض مقصود بيها معناها الروحي بنستكتر ليه نسامح بعض بنستكتر ليه نحتمل بعض بنستكتر ليه نخدم على بعض بنستكتر ليه نهان احيانا او محتقر احيانا ان كان المسيح له المجد احتمل ده كله ايه الجديد يعني لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين ناخد آية هتلاقوا آية ولا لا نقول الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله نقولها بالراحة كده الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله كما مر الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه بل هو طاهر